احنا خدنا المقدمة واول اصحاح ونبتدي اصحاح اتنين اللي مع عهد قديم بعد هذه الامور لما خمد غضب الملك أحشويرش ذكر وشتي وما عملته وما حتم به عليها غالبا ذكر هنا معناها ندم بس هو يعني ما تقالش بالظبط موقفه لكن زي ما تقولوا فاء وأدرك إيه اللي عمل فقال غلمان الملك الذين يخدمونه ليطلب للملك ليطلب للملك فتيات عذارة حسنات المنظر اللي حواليه دول زي الشياطين الشياطين اللي حواليه هم اللي أشاروا عليه المشورة انه ايه مشي مراتك دي او طلقها ولعل يرجع هو فاق دلوقتي وكان بيحب مراته فلعل يرجع في كلامه لازم يكملوا المشورة ده شغل شياطين على طول الشيطان يغرقك وبعدين ما يسيبكش تفكر تصلح غلطتك يحاول بقدر الامكان يسوق فيها ويكبر المشكلة تلاقي واحد مثلا بيتخانق مع مراته فعاوز يبعد وبعدين يقول له ايه رأيك في السكرتيرة كمان واخدين بالكم عاوز ياخده بعيد خالص ما يوقفش عند مستوى معين ابدا فلازم يفكروا يعني يزقوا بعيد من مشورة سيئة لمشورة أوحش ده شغل الشيطان دايما فقال له إيه ليطلب للملك فتيات عذارة حسنات المنظر وليوكل الملك وكلاء في كل بلاد مملكته ليجمعوا كل الفتيات العذارة الحسنات المنظر إلى شوشن القصر إلى بيت النساء إلى يد هجاي خفي الملك حارس النساء وليعطين أدهان عطرهن والفتاة التي تحسن في عيني الملك فلتملك مكان وشتي فحسن الكلام في عيني الملك فعمل هكذا قالوا له ايه زي بقى قصص ألف ليلة وليلة زمان نجيب لك بنات من كل البلاد وتختار أجمل واحدة ويعطروهم ويجهزوهم عشان يختار الملك منهم وكان في شوشن القصر رجل يهودي اسمه مردخاي ابن يائير ابن شمع ابن قيس رجل يميني يميني يعني من بنيامين ساعات يقولوا بدل بنيامين يمين لأن بنيامين يعني ابن اليمين فده من سبط بنيامين كانوا دايما يحددوا سبط كل ايه شخص يهودي عشان يتأكد نسبه لليهود قد سبي من أورشليم مع السابي الذي سبي مع يكنية ملك يهوذا الذي سباه نبوخذ نصر ملك بابل وكان مربيا لهتفة أي أستير هتفة ده اسمها الأولين بنت عمه لأنه لم يكن لها أب ولا أم وكانت الفتاة جميلة الصورة وحسنة المنظر وعند موت أبيها وأمها اتخذها مردخاي لنفسه ابنه مردخاي ده كان كبير عنها كتير فلأنه قريبها وباباها ومامتها راحوا السما بدري خد أستير بقت زي بنت واتسابوا مع بعض وراحوا بلاد فارس وهي كانت طفل طبعا أستير هترمز لكنيسة العهد الجديد اللي ملهاش أب وأم يعني كنيسة الأمم دي ملهاش أصل في العلاقة مع ربنا كنيسة العهد الجديد اللي هي كلها أمم مش يهود ملهاش أب وأم يعرفوا ربنا يعني إيه ربنا اشتراها كده وهي يعني ملهاش أصل واخدين بالكم ملهاش أهل يعني ملهاش سابق معرفة بربنا فلما سمع كلام الملك وأمره وجمع فتيات كثيرات إلى شوشن القصر إلى يد هجاي أخذت أستير إلى بيت الملك إلى يد هجاي حارس النساء وحسنت الفتاة في عينيه ونالت نعمة بين يديه فبادر بأدهان عطرها وأنصبتها ليعطيها إياها مع السبع فتيات المختارات لتعطى لها من بيت الملك ونقلها مع فتياتها إلى أحسن مكان في بيت النساء يعني فضلوا يفرزوهم يفرزوهم لغاية ما رسوا على سبع بنات أحسن ما يمكن بيجهزوهم عشان يعرضوهم على الملك ولم تخبر أستير عن شعبها وجنسها ما قالتش إنها من أصل يهود وهم عايشين في بلاد كلها وثنية فما فيش داعي تقول انها من بلاد يهودية لأن مردخاي أوصاها ألا تخبر ساعات ناخد المعنى ده أنه سرك خليه جواك بالذات السر الروحي يعني هو جمالها يبان بعد كده أنها شخصية روحية عشان كده بتجد نعمة في عينين الكل لأنها بنت صلاة وبنت تقوى فالمهم أنها تخبي سرها بينما لما بتذيع أسرارها يروح مجدها زي ما قال المزمور كل مجد ابنة الملك من داخل كل المجد يبقى مستخبي فاللي بيعلن سره اللي بيتكلم كتير تروح النعمة منه اللي يفضل محافظ على سره مع ربنا ربنا يديله نعمة أكثر وأكثر وكان مردخاي يتمشى يوما فيوما أمام دار بيت النساء ليستعلم عن سلامة أستير وعما يصنع بها طبعا مردخاي الآن على البنية فيفضل يتمشى قدام الباب كده عاوز يسمع أي أخبار إيه الأخبار جوه ولما بلغت نوبة فتاة ففتاة للدخول إلى الملك أحشويرش بعد أن يكون لها حسب سنة النساء 12 12 شهر لأنه هكذا كانت تكمل أيام تعطرهن ستة أشهر بزيت المر وستة أشهر بالأطياب ينقعوهم في ال... في, ال... في زيت المر والأطياب وأدهان تعطر النساء برضو الأباء لما في الحاجات اللي يلاقوا فيها العطر والحاجات دي يقولوا شوفوا ملك أرضي بيحضروا له العروسة شكلها ايه طب احنا بقى لما يكون الملك السماوي عاوزنا عرايس بنحضر نفسنا قد ايه يعني شوفوا ملك أرضي يعملوا له كل البدع دي كلها عشان يجملوا عروسة في عينيه طب احنا كلنا المسيح بيقول انا العريس ومستني عروسة كم واحد فينا بيتعطر وبيتجمل اه ست شهور في المر ها المر رمز الايه دايما اه رمز للألم والتجارب التجارب الألام تعطر الإنسان قدام ربنا تديله ريحة حلوة كل ما تشيل ألامك بصبر وبشكر تبقى ريحتك حلوة قدام ربنا تتعطر بالمر والأطياب رمز للفضايل يعني إما أنك تكون جميل باحتمالك التجارب بالألام أو تبقى جميل بالفضائل الوداعة والتواضع والشكر والهدوء والمحبة دي تجملك ودي تجملك لكن شوف الحرص يعني ان هو الواحد يجهز نفسه لكده احنا بننسى ان احنا هنقابل ربنا وان الجسد ده هيمشي وهيفضل بس الروح يقول عنه الكتاب زينة الروح زينة الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير السماء لما كان بيكلم الستات ويقول لهم بلاش الزينة الفاضية معلمنا بطرس كان صعيدي شوي فيقول إيه لا تكن زينتكن الزينة الخارجية من ضفر الشعر ولبس الثياب والتحلي بالذهب ولكن زينة الروح حاجة جوانية في العديمة الفساد زينة الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير الثمن في حاجة تمنها غالي قوي مش بقى المظات وكلام من ده لا فضائل أو تجارب وهكذا كانت كل فتاة تدخل إلى الملك وكل ما قالت عنه أعطي لها للدخول معها من بيت النساء إلى بيت الملك يعني كل طلباتها مجابة برضو ده مبدأ حلو اللي عاوز يعيش ربنا لربنا ويكرس نفسه لربنا ويبقى عروسة قدام ربنا كل طلباته ياخدها كلها تزاد لكم يعني انت لو حاطط في دماغك انك تعيش قلبا وقالبا لربنا تلاقي كل اللي تحبه يجي لك لوحده الدنيا كلها بتشتغل لحسابك والملائكة ينفذوا كل أوامرك وأبسط الأمور ما تعولش همها ليه خلينا في المفيد انت ركز في ربنا تلاقي الدنيا كلها تحت رجليك وبتخدمك تركز في الدنيا تلاقي الدنيا تذلك وتطلع عينك لكن عاوز تعيش لربنا هتلاقي الدنيا لوحدها ماشية لوحدها وهذه كلها تزاد لكم فهنا بيقول كل ما قالت عنه أعطي له عشان ما تنشغلش بأي حاجة غير أنها تبقى عروسة لربنا برضه ده تفكير روحي الشخص الروحي يبقى كل اللي يشغله أنه يتجمل في عينين ربنا يا رب أنا عاجبك كده ولا مش عاجبك ده المهم لكن كل الحاجات التانية حاجات تضيع وقت في المساء دخلت وفي الصباح رجعت إلى بيت النساء الثاني إلى يد شعشاذ واحد يعني خصي الملك حارس السراري لم تعد تدخل إلى الملك إلا إذا سر بها الملك ودعيت باسمه يعني الملك بيختار وبيدعوها باسمه بيختار ولما بلغت نوبة أستير بابنة أبي جايل عم مردخاي الذي اتخذها لنفسه ابنة للدخول إلى الملك لم تطلب شيئا إلا ما قال عنه هجاي خصي الملك حارس النساء تلاحظوا أن أستير قنوعة يعني إيه بقية البنات بقى اللي بتطلب المظات قد كده براحتها تطلب زي ما هي عاوزة وهي داخلة للملك لكن أستير ملهاش طلبات هي متربية في بيت فقير بيت مردخاي وبيت تقوى هي عارفة ان القصة كلها محتاجة صلاة برضو دي حتة جميلة في أستير انها بالرغم انها تتعرض على ملك عشان تبقى ملكة ما فكرتش بطريقة بشرية خالص ما فكرتش بطريقة جسدية خالص انما فكرت بطريقة روحية مردخاي قال روحي حاضر وليك رسالة حاضر وهي بتقبل كل اللي يتعمل فيها لكن بوداعة شديدة ملهاش طلبات خاصة برضو الإنسان الروحي على فكرة سوري في الكلمة منين ما يحطوه يتحط يعني إيه يعني ملوش طلبات خاصة أي أكل يأكل أي لبس يلبس أي ظروف يمشي تلاقوه سهل مريح يمشي لأنه الحاجات دي كلها حاجات صغيرة الإنسان اللي كل حاجة يقف فيها كده ويقفش ويطلب ويعترض ويزعل وي... مش واخد باله إن في حاجات أهم من كده كتير الإنسان الروحاني ملوش طلبات خاصة إنسان طلبه الوحيد ملكوت الله الباقي زي ما يجي الدنيا زي ما تمشي زي ما تعدي مشاكل مش مشاكل مهم تخلص فيقول لم تعد لم يكن لم تطلب شيئا إلا ما قال عنه حارس النساء وكانت استير تنال نعمة في عيني كل من رآه طب ما كلهم اتعمل فيهم نفس الكلام اتنقعوا في المر واتنقعوا في الأطياب و... وربوهم على الغالي بس مش أي حد يجد نعمة إذا حكاية النعمة دي ده سر تجد نعمة في عينين كل من رآها دي دي عطية ربنا ودي عطية الروح بالشخص الروحاني الحكاية مش بال... بالأمور الجسدية خالص وما تنفعش تبقى تمثيلية يعني ايه في واحد يمثل الطاقة ما تجيبش النعمة برضه تلاقي الناس مش حابينه برضه ومش مشدودين له كل لما الواحد انشغل يتجمل قدام ربنا يجد نعمة في عينين الناس مش بس في عينين ربنا كل ما بقى كل همك تتجمل قدام ربنا ربنا والناس اعجبوا بيك لما تحب تتجمل في عينين الناس لا ربنا ولا الناس يعجبوا بيك فالشاطر اللي يحب يتجمل قدام ربنا في واحد لما يصلي كل اللي شغله ايه يا ترى باصين عليا وانا واقف بقالي ساعتين في القداس وانا عجوز كده هو كل اللي همه رأي الناس واخدين بالكم لكن ده بيتجمل قدام الناس لا يجد نعمة في عينين ربنا ولا الناس تاخد بالها ولا تمدح ولا تقول حاجة بينما كل اللي مركز في ربنا ومشغول بربنا تلاقي الناس كمان تحب ويجد نعمة في عينيه تنال نعمة في عينيه كل من رأى طبعا دي تعتبر يعني ايه احد بروفات مين بقى في العهد الجديد العذراء ام النور اللي, اللي مش بقى وجدت نعمه إنما اتقال عليها إيه الممتلئة نعمة دي اللي جابت أعلى درجة يعني أستير عروسة حلوة لربنا صحيح لكن دي يعني ما تجيش جنب العذراء بقى العذراء هي الممتلئة نعم عشان كده يقول المزمور عنها تدخل بنات في أسرها يعني تدور عذارة في ديل العذراء أستير ورعوس و... وكلنا كلنا تبور في ديل العذراء بس هي أحلى عروسه وهي أجب أهم عروسة وأخذت أستير وأخذت أستير إلى الملك أحشويرش إلى بيت ملكه في الشهر العاشر هو شهر تبيت في السنة السابعة لملكه فأحب الملك أستير أكثر من جميع النساء ووجدت نعمة وإحسانا قدامه أكثر من جميع العذارى فوضع تاج الملك على رأسها وملكها مكان وشتي الملك هنا إذا فكرنا أنه إشارة للمسيح يبقى بيختار أستير اللي هي رمز للكنيسة أو رمز للنفس لما تعشق ربنا وتتجمل لربنا يقوم ربنا من محبته يضع تاجه على رأس أحبائه زي ما يقول الكتاب إن كنا نتألم معه إيه نتمجد أيضا معه يعني ناخد نشترك في مجده كلمة كبيرة قوي يقول في سفر الرؤيا من يغلب أجعله يجلس في عرشي كما جلست أنا في عرش أبي يا رب دي كلمة كبيرة قوي نقعد معاك في العرش احنا نيجي ايه جنبك لا معلش يقول انا اديله تاج المجد البسه التاج بتاعي زي الابن الضال الاب لما شاف ابنه قال هاتوا الحلة الاولى والبسوه واجعلوا خاتما في يده الخاتم ده رمز للملك تاج قال لا حطوه في صباعه هو هو اللي يملك هو اللي يلبس التاج وضع تاج الملك على رأسها وملكها مكان وشت وعمل الملك وليمة عظيمة لجميع رؤسائه وعبيده وليمة أستير وعمل راحة للبلاد وأعطي عطايا حسب كرم الملك ولما جمعت العذارى الثانية كان مردخاي جالسا بباب الملك مين اللي شغال صلاة مردخاي قاعد على الباب عمال يدعي ويصلي ما وراهوش غير كده والعجيب ان مردخاي لا تكرم ولا تمجد في الشغلانة دي فضل على الباب زيه زي الفراش لكن شوفوا بقى الحتة دي ترمز لإيه الراعي الصالح أو الخادم يبقى عاوز يجمل النفوس لربنا يقدم عرايس لربنا حتى لو العرايس دول بقوا ملوك هو يفضل فرحان وكل همه يقف على الباب يطمن عليهم لما بولس يقول ايه خطبتكم ها لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح طب وانت فين في الموضوع قال لا مش مشكلة انا المهم انتوا تبقوا عروسة حلوة في عينين المسيح ده تفكير الخادم الحلو الأب مردخاي إحساسه انه عاوز بس يطمن على أستير انها عجبت الملك لكن هو يفضل على الباب بره ويكمل دوره دوره كله صلاة ولم تكن أستير أخبرت عن جنسها وشعبها كما أوصاها مردخاي وكانت أستير تعمل حسب قول مردخاي كما كانت في تربيتها عنده اللي جمل أستير إنها كانت بنت مطيعة كان برضو مردخاي بيبعت المراسيل يقول لها اعملي كذا واعملي كذا وهي تسمع الكلام مش لأنها بقت ملكة بقى مردخاي ده أي كلام لا لسه أبوها الروحي وأبوها الجسدي مع أنه مش جسديا أبوها لكن لسه بتسمع كلام هنا يبان برضو أن أن الطاعة لها دور في تجميل الناس لما الواحد فينا يتعلم الطاعة ويسمع الكلام يزداد فضائل بينما لما يمشي بدماغه يروح مجده وتروح النعمة من حياته في ناس كتيرة مش حابة انها ايه تخضع وتسمع الكلام ناس كتيرة تقول يعني هو الناس بتفهم ايه اكتر مني ولا لا بلاش الروح دي اللي مستعد يقول حاضر ويسمع الكلام بيزداد نعمة أستير كان عندها الحتة دي ماشية ورا كلام مردخاي ما بتناقش لدرجة هيطلب منها طلب صعب جدا بعد كده هيعرضها للموت وهي هتقول له حاضر في تلك الأيام بينما كان مردخاي جالسا في باب الملك غضب بغسان وترش خصي الملك حارس الباب وطلب أن يمد أيديهما إلى الملك أحشويرش فعلم الأمر عند مردخاي فأخبر أستير الملكة فأخبرت أستير الملك باسم مردخاي ففحص عن الأمر ووجد فصلب كلاهما على خشبة وكتب ذلك في سفر أخبار الأيام إيه القصة دي مردخاي لأنه واقف على الباب قاعد على الباب فالمؤامرات اللي بتحاك ضد الملك يطلع منها طراطيش كلام وهو ايه مكانه على الباب ومتعودين عليه مش عارف بقى معينينه امن ولا فراش ولا ايه لكن اهو ومحدش محرس منه انه ده راجل امين جدا فسمع بمؤامرة بيطبخوها اتنين من الوزراء الخصي الملك دول يعني وزراء عاوزين يموتوا الملك فراح بلغ بلغ استير لانه مش هيقدر يوصل للملك في ودانه واستير بلغت الملك وكشفوا المؤامرة وصلبوا الاتنين وزراء دول هنا بقى ندخل هنقلب مش هندخل على اصحاح ثلاثة اللي معاه التتمة هندخل على اصحاح 11 واصحاح 12 عشان ده موقعهم هنا واحكي لكم شوية عن مردخاي اللي مش معاه يسمعني بقى التتمة دي مش موجودة في الكتاب في ايديكم لكن موجودة في الأسفار القانونية التانية فمعلش بس دي بقية القصة ماشية كده فركزوا معايا وخلاص كان في السنة الرابعة ده إصحاح 11 اللي هو بعد 10 احنا انتوا عندكم في العهد القديم لغاية 10 بس ماشي 11 ده بقى اللي في التكمل من ملك تلماي وكليوباترا أنادستيان الذي كان يقول عن نفسه أنه كاهن ومن نسل لاوي وابن تلماي أتيا برسالة فوريم قائلين أنها قد ترجمت في أورشليم بيد فلان المقدمة دي معناها ايه ده في وقت كيلوباترا بتاعتنا بتاعت مصر دي آه دي مقدمة حطوها المترجمين يقولوا كده عشان تشرح القصة دي مرتبطة بمين بأستير وبمردخاي فاتحطت دي في راس الكلام كده انها في ملك كيلوباترا ان واحد اسمه دوسيتياز ده كان كاهن يهودي حكى القصة بالتفصيل وهم هيحكوا ورا كان في السنة الثانية من ملك أرتحششت الأكبر في اليوم الأول من شهر نيسان أن مردخاي بن يائير بن شمع بن قيش من سبط بنيامين رأى حلما أتاري القصة ابتدت بحلم شافه مردخاي دي بقى مش مذكورة في النص اللي في ايديكم ما في ايه الحلم اللي شافه مردخاي ده راجل صلاة فبتوع الصلاة دول بيشوفوا حاجات ساعات فشاف حلم هو رجل يهودي مقيم بمدينة شوشن رجل عظيم من عظماء بلاط الملك وكان من جملة أهل الجلاء الذين أخذهم نبوخذ نصر ملك بابل من أورشليم مع يكنيا ملك يهوذ ده بيقول مردخاي ده اللي راح وقت السبي مع الملك يكنيا ملك يهوذ وهذا حلمه رأى كأن أصواتا وضوضاء ورعود وزلازل واضطراب في الأرض ثم إذا بتنينين عظيمين متهيئان للاقتتال هو شاف رؤية سمع دوشة وزلازل وأصوات وبعدين شاف تنينين هيحاربوا بعض وقد تهيجت كل الأمم بأصواتهما لتقاتل شعب الأبرار الدنيا كلها هيجة عشان تقاتل الأبرار شعب الله وكان ذلك اليوم يوم ظلمة وهول وشدة وضنك ورعب عظيم على الأرض فاضطرب شعب الأبرار خوفا من شرورهم متوقعين الموت وصرخوا إلى الله وفيما هم يصرخون إذا بينبوع صغير قد تكاثر حتى صار نهرا عظيما وفاض بمياه كثير آه بص تنينين هيخبطوا في بعض وبعدين هيجان شديد جدا على الأبرار اللي في الدنيا هي حاجة شبه الرؤية قوي رؤية يوحنا وبعدين الناس كلها خايفة حتى الأبرار خايفين من الهياج الشديد بتاع التنينين دول يطلع ينبوع صغير ينبوع مية ابتدى يكبر يكبر بقى نهر بقى بحر فياض ثم أشرق النور والشمس فارتفع المتواضعون وافترسوا المتجبرين يعني الغلابة التعبانين اللي خايفين هم اللي كبروا كبروا والناس المجرمين الأشرار كلهم ابتدوا ايه ينهار فلما رأى مردخاي ذلك نهض من مضجعه وكان يفكر في ماذا يريد الله أن يفعل وكان ذلك لا يبرح من نفسه وهو يرغب أن يعرف ما معنى الحلم يعني مردخاي ما فهمش لكن يعني كانوا يقعدوا يصلوا عشان ربنا يكشف لهم الحلم الحلم ده ايه لانه هيتشرح في الاخر هقوله لكم عشان تبقوا في الصورة التنينين دول قوى الشر وقوى الخير ربنا والشيطان لان احيانا ربنا يعبر عنه بأسد والشيطان كمان بيعبر عنه احيانا بأسد يعني يقولوا عن المسيح الاسد الخارج من سبط يهوذ ويقولوا عن الشيطان الأسد زائر يقول من يفتعله من يفترس فأسدين يعني بس طبعا أسد أي كلام بتاع الشيطان لكن يعني هم في الصورة حرب شديدة قوي بين الخير والشر بين ولاد ربنا وولاد إبليس في الأول يبان أن ولاد إبليس هم اللي معاهم القوة وأن ولاد ربنا مكسورين ومقهورين وخايفين وصغيرين وقليلين في الدنيا وبعدين يطلع نهر صغير والنهر الصغير يكبر ويكبر ويفيض وفي الآخر تطلع شمس مع النهر ده وتلاقي الدنيا اتقلبت خالص إشارة إلى نصرة الخير أو نصرة الكنيسة على الشر في الآخر وتبدأ بدايات صغيرة ينبوع صغير دي إشارة الأستير إن أستير بني أدماية واحدة قد كده هيبقى لها تأثير إنه الخير يكسب ولاد ربنا يغلبوا ويرتفع المتواضعين وينكسر المتجبرين هو فضل يصلي ومش فاهم وكان حينئذ يقف بباب الملك مع بكتان وترشخص الملك وهما حاجب البلاط فبعد أن وقف على نواياهما هنا بيحكي لنا بقى في التتمة المؤامرة كان هو بيقف معاهم مردخاي فعرف نوايا الاتنين وزراء دول وتقص مدققا علم أنهما يحاولان أن يلقي, يلقي أيديهما على الملك أرتحشست ده الاسم الثاني بتاع أحشاويرش أحشاويرش ده زي كلمة قيصر قيصر ده مش الاسم ده اللقب فاهمين واحد يقول لك أغسطس قيصر يوليوس قيصر مش عارف ايه قيصر ده اللقب فأحشاويرش عند الفرس زي كده زي كلمة ملك يعني لكن ده اسمه أرتحشست في الوقت ده فاطلع فأطلع الملك على ذلك وصل الخبر للملك أن في مؤامرة فألقاهما تحت العذاب فأقر فأمر بأن يساق إلى الموت وكتب الملك ما وقع في سفر أخبار الأيام الملوك في الزمن ده كان بيبقى عندهم دايري كده أو يوميات يسجلوا كل ساعة بتحصل فيها إيه في القصر للأجيال اللي وراهم الملك ده بيسجل للأجيال فده مش سفر أخبار الأيام اللي في الكتاب لأ ده الأخبار بتاعة الملك وقتها بتاع أحشاويرش ده وكذلك مردخاي كتب ذكر الأمر ثم أمره الملك أن يقيم ببيت الملك وأمر له بهبات لأنه أطلعه على ذلك فهو مردخاي خد مكافأة صغيرة إنه إيه يقف دايما على باب الملك كنوع من التقدير وياخد شوية خير ويبقى مكانه هنا الطبيعي ودي كانت فرصة إنه يتابع أستير وكان همد هامان ابن همداس الأجاجي له عند الملك كرامة عظيمة فأراد أن يؤذي مردخاي وشعبه بسبب خصي الملك المقتولين يبان حاجة بقى ما كانتش مفهومة من غير التتمة إن هامان الوزير كان ورا المؤامرة دي بس طبعا ساعة ما وقعوا الجواسيس بتوعه اختفى هو من الصورة فاهمين ازاي؟ لأنه اتغاظ جدا من مردخاي أنه وقع الاثنين وزراء دول دي بداية العداوة بين هامان ومردخاي فواضح أن هامان كان يرضي أن الوزراء يخلصوا من الملك على أمل يبقى هو الملك من البداية لكن ما, ما بانتش الحقيقة أن هامان أساس المؤامرة فوقعوا الاثنين وزراء واتقتلوا نظير المؤامرة اللي عملوها أما هامان فشل من مردخاي بقى عشان مردخاي أبطل المؤامرة وبدأت العداوة بين هامان كرمز للشيطان وبين مردخاي كرمز للمسيح صاحب الكنيسة لأن ده صاحب أستير ماشي نرجع لإصحاح ثلاثة بعد هذه الأمور عظم الملك أحشويرش هامان بن همداس الأجاجي ورقاه وجعل كرسيه فوق جميع الرؤساء الذين معه أحشاويرش عمال يعلف في هامان فلاحظوا أن الشر يجيله وقت يكبر يكبر يكبر بشكل يغيظ يعني ولاد ربنا يقولوا طب ليه ربنا سايب كده ليه واحد زي المجرم ده مركزه يكبر قوي كده ليه الكذاب ده الكذاب ده من أسماء الشيطان على فكرة كذاب وأبو الكذاب المسيح قال عليه كده ده كذاب لكن ليه عمال يكبر دي ساعات بتتعب ناس كتير انه لما يلاقوا الشر يزيد الناس تتعب وتقول هو ربنا ربنا سايب الشر ليه وسايب ال- الافتراء ليه والكذب ليه ربنا له حكمه ويفضل سايبه سايبه سايبه فترة وبعدين في الآخر يقع بطريقة محدش توقعها فيقول ايه هنا فكان كل عبيد الملك الذين بباب الملك يجثون ويسجدون لهامان لأنه هكذا أوصى به الملك وأما مردخاي فلم يكس ولم يسجد العفرة همان بقى إيه همان عنده كبرياء طبعا الشيطان عنده مشكلته الأساسية كبرياء فلأنه رئيس وزراء وعمال يكبر بقى منين ما يدخل القصر لازم أي حد يسجد أي حد يشوفه يوطي عنده عقدة كده يمكن الملك ما سمعناش إنه بيعمل كده بس همان منين ما يمشي لازم كل الناس توطي الوحيد اللي ما بيوطيش مردخاي راسه فوق ما بتنزلش ودي هنشوفها في صلاته بعد كده انه بسبب تقواه مردخاي مش عن كبرياء عن تقوى لان في الزمن ده كان في حاجة اسمها عبادة الانسان يعني هو همان شايف نفسه اله فهم بيسجدوا له كاله في الازمنة دي كانوا بيألهوا الفراعنة وبيألهوا القياصرة وبيألهوا الناس دول فلأن مردخاي راجل تقي ما, بي... ما بيسجدش الإنسان هي مش كبرياء منه لأنه هيجي في حتة في صلاته يقول أنا مستعد أبوس رجله عشان خاطرك يا رب بس أنا بسبب التقوى ما بسجدلوش فيبان أنه مش كبرياء منه إنما هو التزام روحي أنه ما يوطيش رأسه كأنه إنكار للمسيح فقال عبيد الملك للذين بباب الملك لمردخاي لماذا تتعدى أمر الملك يبدو أنه خد منشور من الملك أنه يسجدوا له وإذ كانوا يكلمونه يوما فيوما ولم يكن يسمع لهم أخبار هامان برضه فعلت خير يعني إيه يعني قالوا له انت ما بتوطيش زينا ليه هو مصر فطبعا راحوا بقى الهمان قالوا له في واحد اسمه مردخاي ما بيسجدش لأن ليروا هل يقوم كلام مردخاي لأنه أخبرهم بأنه يهودي مردخاي هنا ما اتكسفش بقى هو ماصي أستير ما تقولش بس لما جاء موقف شهادة ما أنكرش قال لهم أنا ما بسجدش الإنسان لأني يهودي أنا ما بسجدش غير لرب ده نظامنا كده للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد فأنا عشان يهودي ما بسجدش لحد ده نظامنا احنا كده ولما رأى هامان أن مردخاي لا يكسو ولا يسجد له امتلأ هامان غضبا وازدرى في عينيه أن يمد يده إلى مردخاي وحده لأنهم أخبروه عن شعب مردخاي فطلب هامان أن يهلك جميع اليهود الذين في كل مملكة أحشاويرش شعب مردخاي شوفوا بقى الغل وصل لإيه يعني هو مش هينتقم لنفسه من مردخاي بس هو وشعب بدل كلهم ما بيسجدوش لإنسان يبقى أنا أخلص منهم كلهم وهنا يبان أنه مردخاي ده كأنه رئيس الشعب أشار للمسيح الشيطان مش عاوز يخلص من المسيح بس عاوز يخلص من كل المسيحيين عاوز يوصل لدي في الشهر الأول أي شهر نيسان في السنة الثانية عشر لملك أحشاويرش كانوا يلقون فورا ودي تهمنا كلمة فورا دي أي قرعة أمام هامان من يوم إلى يوم ومن شهر إلى شهر إلى الثاني عشر أي شهر أذار كان عندهم طريقة كده يعملوا قرعة عشان يختاروا الشهر اللي ينفذوا فيه القرار فطلع الشهر اللي هينفذوا فيه قرار إعدام اليهود في العالم ده كان قرار كده إعدام اليهود في العالم هامان بيطبخ على واسع لأنه مفتري فهو مش هيخلص من مردخاي من كل اليهود دي كانت مؤامرته فوقعت القرعة على الشهر ال 12 آخر السنة ما هم كانوا في أول شهر وهم بيتفقوا فقال هامان للملك أحشاويرش أنه موجود شعب ما مشتت ومتفرق بين الشعوب في كل بلاد مملكتك وسننهم مغايرة لجميع الشعوب وهم لا يعملون سنن الملك فلا يليق بالملك تركه طبعا الشيطان مش هيروح يقول للملك انا بكره مردخاي وشعبه عشان مش بيواب لا طب هو هيطبخها بطريقته فيقول له بص في شعب كده ممكن يعني يضيع المملكة كلها دول متعبين ومبادئهم مختلفة وليهم سنن غير بتاعتنا وما بيسمعوش الكلام فاحنا لازم نخلص منه فإذا حسن عند الملك فليكتب أن يبادوا وأنا أذن عشرة آلاف وزنة من الفضة في أيدي الذين يعملون العمل ليؤتى بها إلى خزائن الملك عشرة آلاف فضة ده رقم فظيع ساعات مش رقم قليل الشيطان ساعات يحضر كل قوى الدنيا للتخلص من الكنيسة صدقوني ساعات نسمع عن ناس بتخبط في الكنيسة بالمليارات طب يعني ايه غرضهم يعني ده المفروض دول بيعبدوا الفلوس يعني والفلوس تشغلهم يرصد مليارات الجماعات غير المسيحية يعني عشان يعاد الكنيسة ايه الغل ده كله ده شغل شيطان طبعا شغل شيطان لانه كل قوى العالم تبقى عاوزة توقع الكنيسة بأي تمن فيطلع مل- ملايين عشان يوقع الكنيسة بأي, ط- بأي طريقة ويكسر في الكنيسة بأي طريقة ما تتخضوش من الحاجات دي تسمعوا الكلام ده لأنه هتلاقوا في العالم في شر غريب واليومين دول بالذات الدنيا هايجة على المسيحيين المؤمنين في العالم من غير المسيحيين ومن المتطرفين اللي هم يعني زي شهود يهوى والناس دول مليارات بتتصرف لكسر الإيمان المسيحي في غل غريب كده هو ده شغل الشيطان واحنا مش جداد علينا الحكاية دي فنزع الملك خاتمه من يده وأعطاه لهامان بن همداس الأجاجي عدو اليهود يعني إيه اداله الخاتم يعمل إيه يختم يتصرف كده إيه بقى في إيده القرار والغلبان الملك ده مش داريان باللي بيتعمل فيه فاداله الخاتم يعني الختم خلاص يبقى هامان هيكتب المنشور اللي على مزاجه ويصدر المنشور ويختم وقال الملك لهامان الفضة قد أعطيت لك والشعب أيضا لتفعل بما يحسن في عينيك أحيانا ربنا يبقى سايب الشيطان يبرطع في الدنيا كده معلش بحكمة منه وبحسابات برضه نطلع على إصحاح 13 نشوف القصة ماشية إزاي اللي مع أنتم مش معاكم اسمعوا بس من أرتحشست الأكبر الماء ده نص بقى القرار نص المنشور اللي طلع في العالم المالك من الهند إلى الحبش على 127 إقليم إلى الرؤساء والقواد الذين في طاعته سلام مع أني كوني متسلطا على شعوب كثيرة وقد أخضعت المسكونة بأسرها تحت يدي لم أحب أن أسيء إنفاذ مقدرتي العظيمة ولكني حكمت بالرحمة والحلم حتى يقضوا حياتهم بلا خوف وبسكينة ويتمتعوا بالسلام الذي يصبو إليه كل بشر يعني ايه يعني بيقول انا راجل فاضل ده الملك بيتكلم عن نفسه وانا ما احبش اسيء لحد وانا سايب كل شعب يعيش بطريقته بسلام فسألت أصحاب مشورتي كيف يتم ذلك فكان أن واحدا منهم يفوق من سواه في الحكمة والأمانة وهو ثنيان الملك يعني تاني الملك اسمه هامان مين اللي كتب المنشور ده عمال يقول ايه في واحد بقى ها في واحد ما حصلش طبعا ده كبرياء واخدين بالكم في آية تخوف عبيدية اتنين تقول تكبر قلبك قد خدعك الكبرياء بيعمي ويخدع الإنسان يتهيأ له إنه ما حصلش ويقعد ما شايف نفسه كأنه ما حصلش ويتكلم عن نفسه والكبرياء يوصل للإنسان كده يعميه عن كل حاجة فهو عمال يكتب تاني الملك همان ده بقى أكتر واحد عنده أمانة وعنده حكمة قال لي ده هو بيقول إنه همان قال لي قال للملك وهو طبعا كتب القصة كلها أن في المسكونة شعبا مشتتا له شرائع جديدة يتصرف بخلاف عادة جميع الأمم ويحتقر أوامر الملوك ويفسد نظام جميع الأمم بفتنته فلما وقفنا على هذا ورأينا أن شعبا واحدا متمرد على جميع الناس طائفة تتبع شرائع فاسدة وتخالف أوامرنا وتقلق سلام واتفاق جميع الأقاليم الخاضعة لنا أمرنا أن كل من يشير إليهم هامان المولى على جميع الأقاليم وثاني الملك الذي نكرمه بمنزلة أب يبادون بأيدي أعدائهم هم ونساؤهم وأولادهم ولا يرحمهم أحد في اليوم الرابع عشر من الشهر الثاني عشر شهر آذار من هذه السنة هو بيقول على نفسه انه ايه اب طيب جدا يعني آه كلمة اب لقب بها الشيطان المسيح قال على الشيطان انه اب تصوروا قال لهم انتم من اب هو ابليس قال لليهود كده لما اليهود انحرفوا قال لهم انتم من اب صحيح لما قالوا ابونا ابراهيم قال لهم ما تقولوش كده راجل طيب اوعوا تقولوا على ابونا ابراهيم ابونا انتم من اب ابوكم ابليس فالشيطان بيبقى اب الاشرار بمعنى بيبقى نصير الاشرار وبيعلمهم الاب يعمل ايه يدافع عن ولاده ويعلمهم طريقته فالشيطان برضه اب بس اب للاجرام والشر فهامان بيقول اب انا اب كل الامم آه وطلع قرار بإبادة اليهود في كل مكان ولا يرحمهم أحد وحدد يوم 14 من الشهر ال 12 حتى إذا هبط أولئك الناس الخبثاء إلى الجحيم في يوم واحد كانت target أن كل اليهود يفنوا في يوم واحد يرد إلى مملكتنا السلام الذي أقلقوه خلي بالكم طول التاريخ كان كده ولاد ربنا هم اللي يتهموا ان هم اللي مضيعين السلام يعني في وقت نيرون المجنون في القرن الاول التهمة اللي طلعت على المسيحيين ان دول اللي هم حرقوا روما وهم سر الخراب والفساد والشؤم اللي في العالم فنيرون قرر إبادة المسيحيين وابتدى يولع بيهم الشوارع يعني بدل ما يعمل لمض عادية يحط الواحد ويدهنه جاز ولا بتاع ويولع فيه عشان ينور طول الليل ويجيب واحد مكانه تاني يوم حاجة إرهاب وقال إيه المسيحيين هم سر المشاكل اللي في الدنيا شوف الشيطان يلعب اللعبة ويطلعنا احنا المجرمين احنا اللي وحشين والعالم ألف سلام من غيرنا يعني العالم كله سلام واحنا اللي مضيعين سلام احنا اللي ما ورماش غير السلام والمحبة نبقى احنا اللي مضيعين السلام فده نفس القصة بتاعت جيل من كل جيل فأما مردخاي خلي بالكم بقى من المهمة الحتة دي فتضرع إلى الرب متذكرا جميع أعماله أرجع الأول لصح ثلاثة أقول لكم بس عمل إيه قبل ما ما يصلي فدعا كتاب الملك في الشهر الأول في اليوم الثالث عشر منه وكتب حسب كل ما أمر به هامان إلى مراذبة الملك وإلى ولاة بلاد فبلاد وإلى رؤساء شعب فشعب كل بلاد ككتابتها واحد يقول يحددوا من الشهر الأولاني الميعاد في آخر شهر خلي بالكم ده احنا بيحكموا العالم ومفيش تلغرافات وإيميلز وإنترنت وكلام من ده ده عشان يوصل المرسال للحبشة ولا للهند هياخد شهور فعشان يتنفذ الحكم في يوم واحد لازم يدوله براح قوي فعشان كده الحكاية واخدة 12 شهر دي خطة محكمة وطبعا عشان ربنا كمان يلحق في الشهور دي يتصرف ده خطة ربنا بقى وختم بخاتم الملك وأرسلت الكتابات بيد السعاء إلى كل بلدان الملك لإهلاك وقتل وإبادة جميع اليهود من الغلام إلى الشيخ والأطفال والنساء في يوم واحد في الثالث عشر من الشهر الثاني أي شهر أذار وأن يسلبوا غنيمتهم يسلبوا غنيمتهم صورة الكتاب المعطاة سنة في كل البلدان أشهرت بين جميع الشعوب ليكونوا مستعدين لهذا اليوم يعني الجواب وصل لكل العالم ومختوم وخلاص ده قرار جمهوري يعني عالمي فخرج السعاة وأمر الملك يحثهم وأعطى الأمر في شوشن القصر وجلس الملك وهامان للشرب أما المدينة شوشن فارتبكت ليه في يهود كتير فطبعا سمعوا بالخبر حصل ربك ولما علم مردخاي كل ما عمل شق مردخاي ثيابه ولبس مسحا برماد وخرج إلى وسط المدينة وصرخ صرخة عظيمة مرة يبان في مردخاي بقى مش بس تقي ورب أستير صح إلا أنه حاسس بمسؤولية عن الشعب مع أن مردخاي له نبي ولا والي ولا لاوي يعني حتى أقول من سبط الكهنوت ولا كاهن إنما هو رجل يهودي في السبي مردخاي ده لا كاهن ولا نبي ولا لاوي ولا أي حاجة لكن القرار ده بالنسبة له يعني وجعه جدا لدرجة راجل كبير يطلع في وسط المدينة ويصرخ صرخة مرة من شدة الانزعاج والوجع والحزن لأنه حس أنه بقى الشيطان عمل المؤامرة محكمة تماما لإهلاك اليهود في العالم كله ولما يشق ثيابه دي علامة تذلل أمام الله ويلبس المسوح المسوح ده زي الخيش كانوا يلبسوه كده عشان يعني يتدللوا قدام ربنا زي بتوع أهل نينوى لما لبسوا المسوح ويحطوا رماد على رأسه ده برضو نوع من الحزن الشديد قوي يعني واخدين بالكم وجاء إلى قدام باب الملك لأنه لا يدخل أحد باب الملك وهو لابس مسوح هو بقى فضل لابس المسوح فمش قادر يدخل لأنه ما يصحش واحد يكون بالمنظر ده يدخل القصر ففضل في المسوح وما دخلش قعد بره وفي كل كورة حيثما وصل إليها أمر الملك وسنته كانت مناحة عظيمة عند اليهود وصوم وبكاء ونحيب وانفرش مسح ورماد لكسري برضه حكمة نتعلمها من السفر ده ان يوم ما تيجي أزمة على الكنيسة كبيرة ما نفكرش نحلها ازاي ونكلم أمريكا ونكلم استراليا لا لا هو الحل المسوح والرماد يعني ايه الحل الصوم والتذلل والصلاة هو ده اللي هيجيب آخره لكن عمر ما كانت الحل أبدا في إيدين السلطة ولا الفلوس ولا السياسة أبدا السياسة دي بتلعب لصالحها تلعبش أبدا لصالحنا محد ملعون من يتكل على ذراع بشر لكن الحل دايما هو في الصلاة والصوم فاليهود لأن في الوقت ده كانوا أتقياء رجعوا بقى بالتوبة فرجعت فيهم الأصالة المظبوطة فالحل الأساسي على طول صوم وصلاة فمنين ما كانت توصل الرسالة لأي بلد تلاقي اليهود بدأوا الصوم على طول فما كانش صوم مردخاي بس ده كان رد فعل كل الأتقياء في العالم كله كله بيصلي وكله صايم وانفرش مسح ورماد لكثيرين فدخلت جواري أستير وخصيانة وأخبروها فاغتمت الملكة جدا وأرسلت ثيابا لإلباس مردخاي طبعا هي بتحبه ده زي أبوها فصعب عليها البهدلة اللي هو فيه وبعتت له هدوم يلبس يعني و... ولأجل نزع مسحه عنه فلم يقبل شوفوا بقى برضه قالت له كفاية كده طيب يعني نفكر ولا حاجة لا ما نفكرش نفضل كده لغاية ما ربنا يفرج مرضاش يلبس الهدوم الشيك بتاعته كراجل بيقف على باب الملك فدعت أستير هتاخ واحدا من خصيان الملك الذي أوقفه بين يديها وأعطته وصية إلى مردخاي لتعلم ماذا ولماذا جميل أوي الكلمة دي أستير قالت له مش فاهمة حاجة روح قل له ماذا ولماذا يعني ايه الحكاية واعمل ايه وتتحل ازاي انت قول قول يا مردخاي طب ده انت ملكة وتعرفي تفكري لا لا مفكرش لا هو يقول ايه الحكاية وليه ربنا عمل كده وتتحل ازاي ماذا ولماذا الشخص المطيع يقول لأب اعترافه كده ماذا ولماذا يعني ايه يعني يسأله في كل حاجة وياخد مشورته في كل حاجة ويخضع له في كل حاجة فراحت بعتت له قالت له قول لي اعمل ايه فخرج هتاخ إلى مردخاي إلى ساحة المدينة التي أمام باب الملك فأخبروا مردخاي بكل ما أصابه وعن مبلغ الفضة الذي وعد هامان بوزنه لخزائن الملك عن اليهود لعبادته حكى له بقى هي أتاري أستير مش فاهمة مش ديانة بكل اللي بيحصل هي سامعة كده طشاش كلام لكن إيه اللي جرى لمردخاي وليه الناس هي طبعا في القصر في العز فابتدى بقى يحكي له ده في مبلغ مرصود لإفناء اليهود مبلغ ضخم جدا والمؤامرة اكتملت والختم نزل وما والختم ما يرجعش الورق ده بتاع زمان ما كانش يرجع أبدا لا ينسخ يقولوا يعني ايه القرار اللي يطلع ما يرجعوش فيه وأعطاه صورة كتابة الأمر راحوا صوروا عند حد يعني الصورة وجاب له صورة من الأمر اللي خرج الذي أعطى في شوشا لإهلاكهم لكي يريها لأستير ويخبرها ويوصيها أن تدخل إلى الملك وتتضرع إليه وتطلب منه لأجل شعبه مردخاي طلب طلب غريب بقى أو مش غريب هو طلب منطقي بس صعب جدا قال لها تدخلي أنت الوحيدة دلوقتي اللي تقدري تكلمي الملك وتتضرعي لأجل الشعب إيه صعوبة الطلب ده أولا في صعوبة من ناحية نظام الحكم في البلاد الملك اللي من النوع ده ملك مجنون شفته عمل ايه في وشتي لما قال لها تعالي ما راحتش لو الملكة راحت له بدون ميعاد ممكن تموت فيه لأنه ما يدخلش حد على الملك أبدا إلا لما يستدعيه لو ما استدعاهوش أيا كان يعدم ده كان نظامهم كده يعتبروه جاي يقتله فاهمين ازاي ما هم عايشين في رعب الملوك دول فأي حد يجي من غير ميعاد من غير استدعاء يبقى تطير رقبته فالكلام ده ينطبق عليه ويبدو انه كان ممكن يقعد بشهور ما يقابلش استير لانه يعني مشغول في حروب وحاجات تانية يعني مش فارقة فاولا هي ما تقدرش تروح له من غير استدعاء كونها تروح له من غير استدعاء دي يعني شايلة رقبتها على ايديها نمرة اتنين عشان تطلب انه قرار جمهوري يتلغي ده طلب مستحيل تقريبا نمرة ثلاثة عشان تكشف انها يهودية ممكن يقول لها ما قلتيش ليه من الاول فتبقى برضه مصيبة فالموضوع حساس جدا واخدين بالكم وده راجل مشهور انه منفعل ويشرب له كاسين ويطير كام رقب ملوش كبير وهي هتقول عنه كده في صلاتها انه ده راجل اسد يعني ما ما بيفكرش ف فأتى هتاخ وأخبر أستير بكلام مردخي فكلمت أستير هتاخ وأعطته وصية إلى مردخي مش قادرة تقابله ممنوع أن يدخل لها ففي المرسال اللي بينهم هتاخ ده أن كل عبيد الملك وشعوب بلاد الملك يعلمون أن كل رجل دخل أو امرأة إلى الملك إلى الدار الداخلية ولم يدعى فشريعته واحدة أن يقتل ده نظامهم كده إلا الذي يمد له الملك قضيب الذهب معاه زي كده قضيب ذهب يعمله كده يشاور يعني على الشخص كأنه بيستدعي لو ما عملش الحركة دي يعمل الحركة دي فاهمين ده تطير الرقبة على طول فلازم يمد قضيب الذهب كأنه بيستدعي وأنا لم أدعى لا أدخل إلى الملك بقالي 30 يوم يعني يعني ما فيش ظروف تخليني أروح له فأخبر مردخاي بكلام أستير فقال مردخاي أن تجاوب أستير شوفوا بقى هو برضه جديد مردخاي ده شوي لا تفتكري في نفسك أنك تنجين في بيت الملك دون جميع اليهود لا بقول لك إيه هو أنت فاكرة أن أنت عشان ملكة هتنجي هتنجو دون بقية أهلك اللي هيقع عليهم هيقع عليك فعاملي في حسابك دي انت واحنا في كفة واحدة لأنك إن سكت سكوتا برضو الكلمة دي جميلة في هذا الوقت يكون الفرج والنجاة لليهود من مكان آخر منتهى الإيمان بقى قال لها شوفي خدي بركة وشاركي في الخلاص لأنك لو ما اشتركتيش ربنا هينجينا بطريقة تانية لكن انت مش مش هتاخدي إكليل هتكوني ضيعتي فرصتك أما أنت وبيت أبيك فتبيدون ومن يعلم إن كنت لوقت مثل هذا وصلت إلى الملك يعني إيه مين عارف ده يمكن ربنا جابك في المكان ده عشان اليوم ده فهنا بمنتهى الجرأة قال لها بصي تسمعي الكلام وادخلي تخطي الشرايع وتخطي المنطق احنا بنصلي وصايمين الحكاية ما تتحسبش روحي اتكلمي لو ما تكلمتيش ربنا هينجينا بطريقة تانية شوفوا الصلاة بإيمان متأكد ان ربنا هينجي بدل صام وصلى عارف ان ربنا هيشتغل هو جه في باله انه يمكن عن طريق استير لانه ربنا رتب الترتيبات دي لكن قال لها لو ما اشتركتيش الخلاص هيجي بس انت اللي هتضيعي لانك ما شاركتيش فيه فقالت استير ان يجاوب مردخاي اذهب اجمع جميع اليهود الموجودين في شوشن هي اللي بتدي الأوامر دلوقتي بس هي طبعا مطيعة وصوموا من جهتي هي عارفة برضه هي متربية صح فهو عارفة انه صايم وبيصلي قالت له طب بص صوموا لي انا بقى صوموا لي عشان خاطري انا صوموا من جهتي ولا تأكلوا ولا تشربوا ثلاث ايام ليل ونهار وانا ايضا وجواري نصوم كذلك وهكذا أدخل إلى الملك أدخل إلى الملك خلاف السنة فإذا هلكت هلكت برضو التانية إيمانها جبار يعني إيه صوموا ثلاث أيام وإحنا هنصوم ثلاث أيام هنا تحسوا بقى بمعنى الكنيسة من زمان كنيسة الشركة كلنا نشارك مع بعض وكلنا نصوم مع بعض كلنا نصلي مع بعض واللي في القصر في السماء يشفعوا فينا ويصلوا لنا واحنا اللي على الارض نصلي وصلاة الكنيسة وصومها قوية جدا عند ربنا تفكرنا بنقل الجبل من بكرة على فكرة نبتدي ننقل الجبل بالمناسبة بكرة صيام الميلاد أول ثلاث أيام ذكرى نقل الجبل كانت كده برضه ثلاث أيام صوم وصلاة على كل أقباط مصر قرار بابوي وصيام ايه الكبار منهم الرهبان والاباء ثلاث ايام طي لانه في يعني هلاك كان امر اعدام الاقباط في مصر كلهم وقت المعز لدين الله الفاطمي المؤامره كانت كده برد في نفس اليومين دول بس من ألف سنه في القرن العاشر صاموا ثلاث ايام والعذراء اتدخلت على طول بامر اله فهنا عندها الحس الروحي شوف التربية الحلوة لما تيجي طفلة زي كده شابة لسه في العشرين لكن عارفة قيمة الصوم والصلاة وشوف كملكة دي ملكة طبعا مش بتاعة صوم وصلاة لا بتاعة صوم وصلاة وتقعد ثلاث أيام ما تاكلش مع إنها كل العز تحت إيديها والجواري اللي أغلبهم وثنيات علمتهم التقوى وعلمتهم الصوم والصلاة فهتصومهم معاها كأنها يعني إيه أم لرهبات عايشين في قداسة وبتعلمهم الصوم والصلاة قالت له صلوا لي وانا هصلي قبل ما ادخل وهدخل ولو هلكت هلكت برضو فيها حتة جميلة انها مش خايفة من الموت وانها بتحب شعبها اكتر من نفسها كم واحد بيحب الكنيسة اكتر من نفسه هي هتفدي الكنيسة كده هتدخل ومتوقعة انها تموت مش مهم تموت المهم تعمل دورها في الكنيسة لاخر لحظة فانصرف مردخاي وعمل حسب كل ما أوصته به أستير والمجد لله ده